ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلق له أعداء وعلى رأس هؤلاء الأعداء الشيطان وقد ذكر الله عز وجل في القرآن المجيد أن عداوة الشيطان بينة بينة يعني لا تلتبس وليس معنى بينة أن كل مكر للشيطان بين فإنه يمكر بالعباد ويقع العباد أو العلماء في شراك هذا الشيطان لخفاء مكر فإيه معنى إن الشيطان للإنسان عدو مبين طالما أنه قد يمكر بالمرء مكرا خفيا لا يفطن المرء إليه يريد أن يقول إن كل شيء يأتيك من الشيطان شر هذه معنى إن العداوة بينة فعدوك لا ينصح لك عدوك لا ينصح لك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم يعني مثلا لما احنا نكون في في الحياة الدنيا المستشار بتاعي من أعدائي والخبير من أعدائي فأنا لابد أن يكون يقظا غاية اليقظة وأنا أتعامل مع هؤلاء كيف آخذ منهم ما ينفعني وأنفي عني ما يضرني منهم طالما البطانة من دونكم أي ممن ليس على دينكم أو على مذهبكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم يبقى إذن عدو الشيطان بين كل شيء يأتيك منه فليس في صالحك يبقى أنا سأرفضه جملة وتفصيلا تمام وأنت سائر إلى الله عز وجل والسير على الحقيقة إلى الله إنما هو سير القلب وليس سير الجوارح أنت سائر إلى الله بقلبك فكل سير نعنيه إلى الله إنما هو سير القلب على وجه الخصوص والجوارح منفعلات لهذا القلب وانت سائر, وانت سائر إلى الله عز وجل في شياطين في أعداء على الرصد إما أن يصدك فترجع وإذا كنت صاحب عزيمة ستمضي فيضع العراقيل المقلقة والمزعجة في طريقك تمشي مسافة وبعدين تحس ان الطريق كله ضباب مش قادر تمشي ترجع في واحد يرجع من أول الطريق واحد يمشي قليلا ثم يرجع واحد يمشي قليلا ثم يرجع وهناك بعض الناس يكاد يبلغ المنزل ثم يرجع يعني يرى الديار بعينيه ثم يرجع ده بقى اللي هو يفتتن عند خروج الروح خلاص عاين أو كاد وطبعا عادة والله عز وجل حكم عدل لا يرجع المرء وقد رأى المنزل إلا إذا كان مخلطا مخبطا فإن الله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة الدنيا يعني ينبغي أن تكون لا إله إلا الله محمد رسول الله منهج حياة عايش بيها لو تركها طرفة عين مات فيرى حياته في هذه الكلمة المباركة فيعبد نفسه وأولاده لله عز وجل يعني يعبد نفسه ومن له عليه سلطان تمام فإذا كانت المسألة كذلك فينبغي على العبد أن يعلم ما هي محطات الإيمان في طريقه وهو سائر إلى الله فإن العبد يتقلب في مدارج كثيرة لا تصل إلى الحصر أبلغها بعض العلماء إلى ألف منزلة وبعضهم قلل المنازل لكن أنا أقول إن المنازل بعدد الأنفاس لا تعد وكل إنسان يحتاج إلى النزول في منزلة قد لا يحتاجها غيره فالمنازل ليست مرتبة خلاص في منزلة تسبق منزلة يعني احنا عايزين نقول مثلا كل سكنة وحركة في حياتك منزلة لله عز وجل فيها عبودية عليك زي ما قلنا الفرح منزلة الحزن منزلة خد الحاجة وضدها على طول مطلوب منك أن تعبد, لل... أن تعبد نفسك لله في هذه المنزلة طب أنت زعلان يائس هذه منزلة بينزل فيها العبد ما هو المطلوب منه شرعا عندما ييأس ما هو المطلوب شرعا عندما يفرح ما هو المطلوب عندما يغضب ما هو المطلوب عندما يرضى ما هو المطلوب عندما ينام ما هو المطلوب عندما يصحو خلاص يعني كل حركة وسكنة دي تعتبر منزلة للإنسان لكن هناك أربع منازل لا بد أن يتلبس بها العبد ابتداء حتى تستقيم له بقية المنازل إلى آخر الشوط المنازل دي الأربعة التي تعين العبد على سلوك هذا السبيل الطويل الذي هو مدة عمره عمرك هتموت ستين سنة سبعين سنة ثمانين سنة هو ده الشوط الذي تقطعه وأنت سائر إلى الله المنزلة الأولى اليقظة والمنزلة الثانية التفكر والمنزلة الثالثة البصيرة والمنزلة الرابعة العزم يبقى أنا عندي أربع منازل متركبة على بعضها أدناها اللي هي تحت خالص لا شايلة المسألة كلها منزلة اليقظة تمام ثم التفكر ثم البصيرة ثم العزم وطبعا وأنت تسلك هذه المنازل منزلة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى مصاحبة لك في كل منزل لأن حاجتك إلى الله عز وجل فوق كل حاجة وحاجتك إلى الرسول فوق كل حاجة وحاجتك إلى من يدلك فوق كل حاجة يعني حاجتك إلى العالم فوق حاجتك إلى الطعام والشراب إنك تستطيع أن تستغني عن الطعام والشراب أياما حدثني شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمة الله عليه أنه ألم به مرض فظل أربعين يوما لا يأكل إنما يشرب فقط طبعا هذا يشي بإرادة من حديث أربعون يوما لا يأكل أبدا إنما هو الماء فيمكن أن يستغني المرء عن الطعام والشراب أياما يمكن أن يستغني عن الدواء أياما لكنه لا يستغني عن العالم طرفة عين لأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين والعالم هو الذي يدله على الله سبحانه وتعالى يبقى الافتقار ده لابد أن تستصحبه في كل المنازل تفتقر إلى ربك حتى يصعو قلبك ولله در الفضيل بن عياض رحمه الله فإنه سأل رجلا فقال له إذا كنت سائرا في طريق فخرج عليك كلب الغنم عارف الغنام معاه كلاب وحمير وغنم والكلام ده كلاب عشان تحرس ال- ال- الغنم وانت ماشي بيطلع لك الكلب ليه مدرب فماذا تفعل قال ارميه بحجر قال فان رجع اليك قال ارميه بحجر قال فان رجع اليك قال ارميه بحجر قال له هذا كلام طويل تفضل تحدث فيه لحد امتى ممكن ما تلاقيش حجارة او ساعدك يضعف عن قذف الحجارة خلاص تعمل ايه قال ماذا افعل يا ابا علي قال عليك برب الكلب قل لصاحب الكلب حوش عنه كده يبقى خلصت واسترحت تمام يبقى عليك برب الشياطين وما اضلت يبقى انت ماشي كثير من الشيا... كثير من الاعداء على السكه هتفلت من واحد الثاني مستنيك تفلت من الثالث مستنيك الرابع ينتظرك وهكذا تمام وفي بعض الناس اللي من اهل الغفله يظل غافلا حتى يلتقم الشيطان قلبه فلا يصدر الا من هواه كما قال الله عز وجل وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم يبقى في ناس تأخذ الشبه من الشياطين فيلقيها على الأدلة تقول له قال الله عز وجل كذا وكذا يقول لك ما أصل ده في احتمال كذا كذا وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال فقد به الاستدلال ويعملها لك قاعدة وكل ما تجيب دليل يرمي عليه شبهة ويرى أن الشبهة جاءت على الدليل من أساسه يبقى لا دليل فكل ما ي... كل ما أنا أقول دليل عشان أهديه وأسدده يديني شبهة فهذه الشبهة تحول دون العمل خلاص رمينا الدليل ده وخدنا الدليل رميناه يبقى كل الأدلة يمكن أن تلقي عليها الشبهات تمام مين اللي خلصك من الشبهات وخلي لك الدليل ناصع البياض أهل العلم تمام فاحنا عايزين نقول الأعداء كثر وانت محتاج زي ما قلت لك فلت من واحد من الثاني من الثالث بقي الشيطان الرجيم ده بقى اللي هو مستني في الاخر خالص بقى خلاص كل دول الجماعه الزبانيه بتوعه العيال اللي هم الصبيه اللي هو بيسلطهم على بني ادم هو بقى مستني في الاخر خالص وانت بتطلع في الروح يجي لك بقى ويعمل لك ويخلي لك والكلام ده كما ذكروا في ترجمه الامام احمد بن حنبل وكان من اهل اليقظه الكامله رحمه الله عليه فيما نحسب الله حسيبه آه ذكروا في ترجمته كأنه وهو يعني الروح بتخرج عرض له الشيطان فقال له أفلتت مني يا أحمد فقال بعد لسه لحد ما الروح تطلع مش يعني خلاص الروح بتطلع وأفلتت مني يوم يعني كده يشي كده انتشي وبتاع الكلام ده قال له بعد لسه حتى يدخل المرء دار السلام فيبقى عندنا طالما المسألة شائكة وليست سهلة يبقى نرجع إلى هذه المنازل لننظر كيف يتلبس المرء بها أول منزلة منزلة اليقظة اليقظة هي انزعاج القلب من رقدة الغافلين لروعة الانتباه يعني ايه اليقظة دي منزلة ضدها ايه الغافل انسان غافل لا يدري لماذا خلق خلاص انما هي ارحام تدفع وارض تبلع عايش كده فده انسان متلبس بداء الغفلة يمشي على الارض بامان كامل من الذي أعطاه صك الأمان النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع كما في حديث عائشة لما سمع عائشة تقول في ولد صغير مات لأبوين مسلمين ها مش لأبوين كافرين لأن أطفال المشركين العلماء لهم كلام فيها هل يموتون على ال- يبعثون على الفطرة ولا يبعثون مع آبائهم ولا إيه الموضوع لكنهم لم يختلفوا أن الرجل إذا كان أن الولد الصغير إذا كان لأبوين مسلمين فيلتحق بأبويه على على عفوا مش لم يختلفوا إنما ذهب أكثرهم إلى ذلك تمام فولد صغير سن سنة سن سنتين ثلاثة مات فقالت عائشة رضي الله عنها عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدر به ما يعرفش حاجة اسمها سوء أصلا ليه صغير فقال أو غير ذلك يا عائشة أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي هذه هي اليقظة الكاملة إنه لا يأمر مكر الله إلا القوم الخاسرون فالذي يمشي على الأرض لا ملتزم ولا عبادته سليمة حتى وإن أداها يجي يصلي ياخد عشر الصلاة ياخد آه، خمس الصلاة ربع الصلاة ثلث الصلاة ويطلع ع- معاملاته مع الناس سيئة معاملاته في التجارة غشاش ها حتى حتى لما بيروح الحج شفنا بعض الناس على عرفة بيشرب جوز على عرفة اللي ربنا عز وجل يتبدل الخلق يشرب جوزه وتشوف بقى المناكير وتشوف بقى ما يعني يتفطر له القلب في هذا المكان مرة من المرات اللي كنت ب- فيها هناك شالوا واحد بي- ب- جنبه مشروط حرامي في الطواف خلاص عايز يفتح جيبه يبدو انت عارف الطواف بقى زحمه وبتاع ممكن فجاه تقوم رايح على اليمين لوحدك كده ورايح على الشمال لوحدك كده مش عارف تمسك نفسك من شده الزحام يبدو هو يعني عايز يشرط جيبه كده حد زقه قام جايب جنبه طب ده البني ادم اللي بيسرق في الطواف ده مثلا بلاش اللي بيسرق في الطواف عشان مجرم اثيم خلي واحد من اهل الصلاه والكلام ده حاطط فلوسه في البنوك وبتاع والكلام ده حتى ال- ال- العبادة التي يؤديها ليست على الوجه الأكبر ومع ذلك اللي بتقول له إيه أخبارك الحمد لله مش أحسن من كده أنا واحد قال لي قال لي ربنا سبحانه وتعالى قال لي صلي صليت زكي زكيت حج حجيت الحمد لله عامل كل حاجة النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي بلد ده غافل متلبس بداء الغفلة ومن ومن- من شرور الغفلة أن المرء يعمى عن عيب نفسه ويرمي غيره بما هو فيه أو بأي عيب فيقع بسبب غفلته في رؤية عمله مع تقصيره ودي أكبر مشكلة تعرض للإنسان الغافل أن يرى عمله دخل المسجد صلى فكر بقى أن ربنا ملوش حاجة عنه عملت كل اللي عليه تمام؟ يعني اثنان رأيا عملهما فدخل جهنم شاف عمل شاف إنها حاجة عظيمة جدا جدا فحمله ذلك على أن يترقى في الاتهامات تزكية النفس مع احتقار الآخرين فدخل جهنم الاثنين الاثنين دخلوا جهنم الأولاني روى البخاري رحمه الله خبره في صحيحه من حديث جندب ابن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك والله لا يغفر الله لك صار حكما طب كيف صار حكما رأى نفسه كاملا ورأى غيره مستحقا للذم والعقوبة زي الجماعة بتوع التكفير والهجرة دول يقول لك كلهم كفر طبعا ما عدنا لأن هو لا يتصور أن يكفر نفسه فعندما يكفر الخلق يستثني نفسه منه أهو ده رؤية العمل مع ما في عمله من الخلق قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي يتألى يعني يحلف يحلف بي علي قد غفرت له وأحبطت عملك تمام الخبر الثاني رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل أحدهما مجدا والآخر مقصرا فكلما لقي المجد المقصر ذمه أو لامه وقال إنه لا يحل لك أن تفعل كذا وكذا وكذا حتى لقيه ذات يوم فأكثر عليه فضل يأنب فيه لحد ما الراجل فرقع من جنابه كتر الملام فقال المقصر لما سمع التقريع بقى اللي هو جاي من المجد اللي يقوم الليل ويصوم النهار لا يترك سبيلا إلى البر إلا فعله الكلام ده قال له المقصر خلني وربي أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا فقال له والله لا يغفر الله لك فقبض الله عز وجل روحهما وكا وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرة أم كنت بي عالما خذوه إلى النار وأدخل المقصر الجنة الغفلة داء وبيل يبقى اليقظة عبد غافل خرج من رقدة الغافلين فانتبه فلما انتبه حصل له انزعاج بسبب الغفلة الماضية لأنه أبصر قال الله عز وجل وهو يذكر المغفلين لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد حديد يعني قوي أبصرت ما جاءت به الرسل أبصرت ما جاء به الرسول قال لك إن في جنة وفي نار وفي جسر وفي صراط وفي قبر وفي برزخ وفي عذاب ونعيم والكلام ده كنت تسمع هذا في الدنيا فما أثر فيك ما الذي جعلك ترقد رقدة الغافلين الأماني أنت بتلاقي الناس في الجنازات الميت محمول وهم بيتكلموا بقى في الأطيان والبتاع والدولار بكام واليورو بكام والمش عارف إيه والكلام وتلاقي ناس عمالين يضحكوا وطقوا على دين بعض وبتاع والكلام ده وهو متلبس بأغ يعني بأقوى مشهد يمر به الإنسان تمام يبقى كلمة قول الله عز وجل بصرك اليوم حديد يمن الله عز وجل بهذا البصر الحديد على بعض عباده فيبصر الدنيا على حقيقتها فمهما أثاروا عليه من شبهات قد أيقن قلبه بحقيقتها خلاص عرف فاستقام يبقى القلب عندما يستيقظ يحصل له نوع من الصدع والانزعاج لروعة الانتباه الروع هنا اللي هو الفزع الروع هو الفزع أول بقى ما يبتدي يستيقظ ويفيق يفكر طيب واحد يقول لي طب احنا عايزين يعني كده حاجة نستعين بها على إيقاظ القلب على ان احنا نتلبس بمنزلة اليقظة اقول لك امثال القرآن جميعا توقظ النائم لان الامثال من باب المبين لا تجد مثلا مبهما قط انما يضرب المثل لتبيين المبهم ما انتش فاهم حاجة معينة اديك مثل عشان تفهم خلاص يعني انظر مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون شوف ال- في حاجتين في الآية دي ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا أدي عندنا رزقا وعندنا شيئا طب شيل شيئا دي من الآية يمشي المعنى ولا لا يمشي المعنى ايه لازمة شيئا دي بقى هناك قاعدة عند علماء الأصول تقول النكرة في سياق ال... آه. انت قلت النفي عشان انا قلت القاعدة دي قبل كده تمام لكن هي ما فيش فين النفي اللي في الآية هل في ما أو لن أو لا أو الكلام ده لا ما فيش ها يبقى النكرة عكس النفي ايه هي دي بقى النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق خلاص النكرة في سياق الايه الإثبات تفيد الإطلاق طيب ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا عندي كم نكرة رزقا وشيئا خلاص يبقى لا يملكون أي رزق إطلاقا خلاص ده معنى الآية فلما يجي لك شيئا كمان يبقى زاد في عدمهم لأن بعض الناس ممكن يقول لك النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق إن ممكن يكون عنده رزق ولكنه محتقر لا يذكر فقد يثبت له الرزق المحتقر ها وأي شيء حقير لا يعد حتى احنا مثلا في الساعة الساعة دلوقتي ستة إلا أربع دقايق واحد بيقول لك الساعة كام بتقول له إيه أهملت الأربعة ليه خلاص كسر ومن عادة الناس أن يلغوا الكسر ستة ودقيقتين الساعة كام الساعة ستة فالكسور إيه ملغاة تمام كذلك فتات الرزق لا يعد واحد مثلا بيقبض في الشهر 100 جنيه تقول له انت ايه اخبار فلوسك يقول لك انا معايا فلوس ليه لانها لا تكفيه اصلا فلم يجعله رزقا النهارده لو احنا كلمه رزقا بس الموجوده يبقى كاننا يمكن ان نثبت له رزقا ولو كان قليلا محتقرا لا يعد اذا عد المال فجت كلمة شيئا عشان تمسح كل حاجة حتى الفتات كمان تمام يبقى إذا نكرتان جاء في سياق الإثبات عشان تأكيد هذا المعنى خلاص كده وأكد هذا قوله عز وجل ولا يستطيعون لأنه الإنسان قد يستطيع ولا يملك وقد يملك ولا يستطيع تمام فقال حتى هذا الملك اللي احنا مسحناه ها معه عدم الاستطاعة على أن يملك لو أراد يعني لو هب كده عشان يحصل حاجة ما يقدرش خلاص ثم قال تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم كيف يضرب المثل وأنتم لا تعلمون ثم ذكر الله عز وجل مثلين عشان يعرضك كيف تضرب الأمثال خلاص كده فقال الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون عشان تفهم المثل ويصح قلبك لازم تنظر إلى طرفي المثل الله عز وجل يتكلم عن الآلهة التي اتخذها الناس من دون الله خلاص وذكر الرزق على وجه الخصوص لأن العباد يتشبثون به ولا يستطيعون الحياة بدونه خلاص عشان كده ربنا عز وجل أقسم عليه وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون فعايز يقول لك رزقك ورزق اللي ملكك اللي ماسكك يعني من رقبتك في السماء مش في الأرض عشان يقوي قلبك ولا تعطي الدنية في دينك وتعلم أن الرزق مقسوم رفدك من الشغل ده مقسوم أعطاك بزيادة هذا مقسوم لكن اعلم أن المعونة على قدر المؤنة كما قال صلى الله عليه وسلم رفدك بالشغل هيفتح لك باب انت تقول لي افتح لي باب ازاي اقول لك ما اعرفش انا لو اعرف كنت ريحت بس انا ما اعرفش لكن سيفتح لك باب زي ما حصل لعفان بن مسلم الصفار شيخ الامام احمد وشيخ البخاري لما بقى الخفتن خلق القران وبتاع والكلام ده وامتحنوا العلماء القران مخلوق ولا لا وصلوا لعفان بن مسلم الوالي قال للمحافظ قال له هات لي عفان ليه لان عفان كان رأس البلد جاء قال له انا جاني كتاب امتحنك قرآن مخلوق ولا لا فقال له قل هو الله احد مخلوق قال دع عنك هذا انا مش جاي اناقشك انا جاي انفذ امر الكلام ده تقوله في النيابه ها ما تقولوش ليه انا ماليش علاقه بالمساله دي انا حاجه من اتنين تقول لي مخلوق او مش مخلوق بس انا قبل ما تنطق انا بس ايه هقول لك الجزاء هتقول مخلوق هنغنغك ونريحك ونسترك ونزود لك الراتب وتبقى اخر تمام هتقول غير مخلوق الالف درهم اللي بتاخدهم من بيت المال هنقطعهم ونجوعك فعفان عالم قال له القرآن كلام الله غير مخلوق قال له انت عارف الكلمة دي هتوديك فين او ايه جزاء الكلمة دي قال له وفي السماء رزقكم وما توعدون خلاص كتب التقرير وعفان بيقول مش مخلوق وبتاع قاموا قاطعين الايه الراتب بتاعه هذه حكاية صحيحة بالليل نص الليل كده سمع عفان بنص الباب بيخبط طلع لقى واحد زيات زيات يعني ايه ببيع زيت وهدوم مبقعه كده قال له انت عفان بن مسلم قال نعم قال هذه صرة بألف درهم ولك في كل شهر مثله طب ده طلع له منين الراجل ده ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم واحد مثلا من أهل البلد سمع أن عفان بن أسد قطع راتبه على طول أم قايم مقام الحكومة يديله الراتب المعونة على قدر المؤن ما تترك شيئا لربك إلا قيض الله لك ما هو أفضل منه بس دي عايزة يقظة هذه تحتاج إلى يقظة فإحنا في أي مثل من الأمثال هننظر إلى طرفي المثل عشان نعرف نعمل مقارنة ضرب الله مثلا عبدا ادي اول صفه مملوكا ثاني صفه لا يقدر على شيء ثالث صفه ادي المثل الطرف الاولاني ومن رزقناه منا رزقا حسنا ها فهو ينفق منه سرا وجهرا أنا عندي كم قبال كم ثلاثة قبال اثنين طيب بص بقى لطافة المثل عبدا في مقابله ايه جبتها منين ها هو العبد مش ممكن ينفق ممكن يكون عبد بينفق هل هو العبد لازم ما ما يبقاش في ايده اي حاجه ممكن عبد معاه فلوس انا عايز ما يقابل عبدا في الايه من من من من ها من هي دي الوبال عبدا خلاص عبدا ومن رزقناه من دي من صيغ العموم تشمل الحر وتشمل العبد بس احنا ليه عرفنا انه حر لانه يتخذ قراره بالانفاق العبد ما يقدرش يطلع مليم الا لما سيدي يقول له طلع لكن الانسان الذي يتصرف من تلقاء نفسه يطلع اللي في جيبه وياخد قراره من دماغه ده ما يبقاش عبد خلاص كده يبقى انا عندي دلوقتي الطرف الاولاني وهو الاشاره الى الهه المشركين الى الهه المشركين عبدا مملوكا طب هو العبد مش مملوك لا يكون عبدا إلا طب مملوكا دي جت ليه ده لأن العبد ممكن سيده يديله فسحة اختيار ها يقول له مثلا اذهب إلى السوق فإن رأيت كذا فاشتره يقول له طيب يعني لو كذا لو كذا يقول له اللي انت شايفه الصالح اعمله خلاص يبقى عنده فرصة ايه فسحة اختيار مع كونه عبدا تمام فجت كلمة مملوكا دي عشان يقول لك ملوش عقل ملوش إرادة تمام يعني عبد في كامل الذل والمهانة والقهر تمام وبعدين ده تأكيد معنوي تأكيد معنوي لتمام عبوديته كقول الله عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلهين طب إلهين ممكن يبقوا ثلاثة ها ممكن يبقوا واحد طب ما هو إلهين يعني اثنين اثنين دي بقى مع ايه ايه بقى موقعها في الآية تأكيد كما لو قلت رأيت بعيني وسمعت بأذني طب انت لما تقول رأيت بعيني وفي حاجة تانية بتشوف ولا في حاجة تانية بتسمع اه يريد ان يقول لم ينقل لي احد هذا رأيت بعيني رأيته بعيني الباصرة وبأذني مفيش حد قال لي علشان ما يبقاش فيه وشاية ما يبقاش فيه فهم غلط لا تمام إطلالة على المعنى إطلالة مباشرة تمام كده يبقى دلوقتي عندي عبد مملوك لا يقدر على شيء ده يعني الجماد استوى مع الجماد يعني كل الصفات دي تدل على انه لا يملك من امر كويس انه بياخد نفسه من من غير اذن سيده يعني وصلنا الى هذا الحد لما يكون بني آدم بهذه الصفة وتحط في مقابله رجل رزقه الله رزقا حسنا كلمة حسنة يعني وافرا غني أوي رأس ماله عريض يقدر يتصرف تصرفات كثيرة ويعمل مشاريع ويعمل مش عارف ايه بحيث ان اسمه يبقى في كل مكان تمام فهو ينفق منه سرا وجهرا طب هينفق على مين ها ينفق على الناس طب اللي بينفق على الناس ده محبوب ولا لا اسمه على كل لسان ولا لا اسمه على كل لسان يعني رجل مع كونه غنيا له نباهة كمان وعنده حرية التصرف ويقدر يتخذ القرار وما فيش حد يقول له اديت لي ده لا وليه ده حكيم تمام وسرا وجهرا يعني ماله ملوش اخر ما بيخلص هل يستوون انا عايز الاعمى بقى اللي بيقول يستووا اشوف مثل واضح جدا هيبقى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء دي الاصنام ومن رزقناه منا رزقا حسنا ده مثل ايه يبين ما لله عز وجل ينفق سرا وجهرا انظر اليه كم انفق منذ خلق السماوات والارض كلام النبي عليه الصلاه والسلام يد الله ملأى سحاء ينفق كيف يشاء انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض أو المسجد ده لما حبينا كيف المسجد ده مساحته كم متر يعني أهو لما المسجد ده تكيف كلف مع كل تكييف 140 ألف جنيه أحد الناس الفضلاء أسأل الله أن يبارك له عرف مسجد شيخ الإسلام والناس بيرتدوه وبتاعه الكلام ده والدنيا حر قال لك أدخل في العملية دي النهارده لو أنت حبيت تكيف الكون ها حبيت تكيف الدنيا كلها ممكن تصرف قد إيه ده حاجة واحدة اهي واحدة دي فسفوسة يعني لا تذكر حبيت تدفي الكوب تبرده أو تدفيه أو الكلام ده. ها هذه الأرض التي نعيش عليها مش هي موجودة باللدن آدم عليه السلام مر عليها أمم إحنا ما نسويش حاجة بالنسبة لنا لا في الغنى ولا في القوة لا في الغنى ولا في القوة يعني الجماعة اللي كانوا بينحتوا الجبال كان يجي على الجبل عايز يبني عمارة ما يبنيش يجي على الجبل ينحتوا بإيديه وينحتوا بالبتاع ده بحيث انه ايه انه يعمل مثلا فيلا مكونة من مثلا خمس غرف وصالة ومطبخ ومش عارف ايه والكلام ده كده اهي دي امم أمم عدت على الأمم دي كان معاها فلوس قد إيه؟ ملهاش آخر لو هتاخد بقى من لدن آدم عليه السلام لحد النهاردة كل جيل نزل على الأرض دي كان فلوسه قد إيه؟ مش كل هذا ملك الملك؟ ده غنى إيه ده؟ هذا غنى لا منتهى لما نعرفش نوصفه بالكلام يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ها فسألوني أي كل شيء يخطر ببالهم وانت عارف الإنسان لما حاجة بتيجي بباله يبقى طماع ها لو انت دخلته كده مثلا محل فارغ كده وقلت له خد اللي نفسك فيه بياخد اللي هو عايزه واللي مش عايزه خلاص يعني زي مثلا طالب علم كده انا عندي كتب ما نظرت فيها من منذ اشتريتها طب أنا جبتها ليه عشان هحتاجها في يوم من الأيام يعني مثلا كتب اللغة العربية وصناعة الإعراب وأدق دقائق اللغة العربية أنا عندي مكتبة في اللغة العربية ممكن ما تكونش موجودة عند واحد في مجمع اللغة العربية تمام واستفادتي منها ليست كاستفادتي في الفقه والحديث والتفسير ليه لأنها دقائق الدقائق أنا جبتها ليه عندي نهم ما أنا ما بشبعش ولو أنا معايا فلوس ودخلت المكتبات هجيب اللي عمري ما هقراه ليه عندي نهم وشغف شديد إن يبقى عندي الكتاب قد يكون للمرأة نية صالحة يقول لك جايز ولد من ولادي يحتاج الكتاب ده فأورث له كتابا ده لما أنا إيه يعني نصل للقبة كده وبتاع ونبقى فاهمين القصة دي لكن أنا على المعنى الأول عايز أشتري كل حاجة فأي بني آدم الحاجة ببلاش بيطلب كل حاجة تخطر على باله وكتير من حاجات الدنيا ما يعرفهاش لو يعرفها كان خدها لأن هو في الجنة برضه حاجات كتير ما يعرفهاش كما في صحيح مسلم لما آخر رجل يدخل الجنة ربنا يقول له عايز ايه يقول له عايز كذا وكذا وكذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأماني خلاص كل حاجة على دماغه قالها يقول له وكذا عايز من كذا اللي ما يعرفوش يقول له أيوه ها وعايز من كذا يقول له ايوه وعايز من كذا يقول له ايوه فرب العالمين هو اللي فتح له انا مش عارف قاعد في الجنه خالص كل اللي عايزه قال عايز رمان وعايز آه، خوخ وعايز مش عارف ايه وعايز إيه. كل ال- فربنا عز وجل بيديله اللي مش عارف بعد ما يديله كل اللي هو نفسه فيه وتنقطع به الاماني يقول لك وعشر امثال تمام فهو بقى لما يقف واقف في صعيد واحد ويسأل كل واحد مسألة اللي يخطر على باله واللي عايزه واللي مش عايزه وده من لدن آدم عليه السلام لحد ما تقوم الساعة وانت عارف بني آدم بقى يعني عينيه قد كده هو صحيح ها لكن هي قد كده في الحقيقة لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب وتاب الله على من تاب لا ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر وقفت على المحيط ومعاك إبرة خياطة وبتغرف بها مية هتطلع بكم جالون قطرة واحدة بس أهو ده اللي نقص إن كان نقص إنما هو مثل يضربه الله عز وجل للعباد وإلا فلا ينقص من عنده شيء إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ خلاص فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يد الله ملأ سحاء ينفق كيف يشاء انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض أنا أضع في مقابل هذا الإله العظيم آلهة لا تملك شيئا أصلا بل حياتها بيد خالقها ليس لها إرادة إلا ما أذن به خالقها تبارك وتعالى أنا إيه إزاي العمى ده حصل هو ده المثل حاجة بقى الإنسان لا يمكن يعمل عشان كده قلت لكم الأمثال من باب الإيه؟ من باب المبين لأنها لا إشكال فيها ده المثل الأولاني بس طب خلاص هل يستوون؟ خلاص لا يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إيه وجه الحمد هنا لماذا حمد الله عز وجل نفسه في هذا الموضع الحمد لله الذي أضل المشركين عن مواضع الحجة مع بيان المثل لأن ضلال المشركين عدل من الله يبقى حمد الله عز وجل نفسه على ضلال هؤلاء عن موضع الحجة يضل من يشاء ويهدي من يشاء تمام وبعدين ذكر الله عز وجل لنا مثلا بعده مباشرة فقال عز وجل وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم طب ايه الفرق بين المثلين ما هي هي ولا انتوا شايفين ان في فرق قوي يعني ما هو الاولاني لا يقدر على شيء وحالته كرب والتاني زي ها فبعض الناس قد يظن انه لا فرق كبير بين المثلين وهناك فرق تعال بقى نشوف الفروق كل ده من باب الإزعاج أنت تستيقظ بالأمثال عشان كده اللي يمشي في أمثال القرآن كما قال عمرو بن مرة فيما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح قال إذا مر بي مثل في القرآن لم أفهمه بكيت على نفسي بكيت على نفسي لأن الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون يبقى جاه فكيف لا يبكي على نفسه إذا كان جاهلا بالمثل اللي هو أوضح من الشمس في ربيعة النهار وضرب الله مثلا رجلين المثل اللي قبليه ايه عبدا ها وقباله ايه حر لكن هنا رجل تشمل العبد وتشمل الحر تمام وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما الطرف الأولاني المثل أبكم ما بيتكلمش لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه يأتي بمصيبة منين ما يلعبه لازم يبقى وراه كارثة يبقى ما بعتوش أحسن لي ها ولا بعته يبقى أنا عندي كام صفة له أربعة هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل ها خلي بالك ربنا عز وجل فصل في الطرف الأول وأجمل في الطرف الثاني فصل في الطرف الأول عشان يحصل إيه تصور ما هو ده نفس ال أو ال ال ال نفس القضية دي الجماعة بتوع الأفلام والمسلسلات شغالين عليها يفصل لك الشر فيلم ثلاث ساعات ثلاث ساعات إلا عشر دقايق إجرام جيب لك العيال بيسرقوا البنك وازاي بيعمل طفاشه وازاي بيحط ميه النار على القفل وازاي بيعمله وازاي بيهرب من البوليس وازاي بي- مش عارف بيعمل ايه وازاي بيعمل ايه لحد ما انت تطلع من الفيلم شيخ منصور خلاص خدت فرقه محترمه ازاي تفش القفل وازاي تعمل اللي مش عارف ايه وازاي تهرب من ايه والعشر دقايق جابوهم بقى وهم قابضين عليهم من وراء القضبان ويقول لك وينتصر العدل في النهايه ها او ينتصر الخير في النهايه انت حصل لك تصور بالخير ما حصلكش تصور بالخير حصل لك تصور بالشر اه تمام يبقى ربنا تبارك وتعالى لما عمل بي- لما بيفصل لنا في الطرف الاول من المثل عشان يحصل لك تصور كامل وحقيقي بحقارة من دون الله فانت بقى لما تشوف المسألة بشعة بالنظام ده يحصل لك نفرة في القلب تمام يبقى انا عندي اربع حاجات ابكم وانت عارف كما يقال الحسن في الفم والعينين والقصد الحسن في الفم في الكلام لو حبيبك اللي انت بتحبه ابكم تعرف بيحبك ولا لا يبقى في قلبك كده غصه يعني ساعات كده الست مثلا تقول للراجل انت عمرك ما قلت لي في يوم من الايام انا بحبك ولا انا مشتاق لك ولا الكلام ده ولا بسمع منك كلام حلو قول اي حاجه ها اهو الرجل الاب كان مستريح من الحته دي ها لكن الاشكال بقى في الجماعه اللي بيتلمظ زي حالاتنا كده الك... الكلام جميل يعمل نوع من التواصل ها نوع من التواصل النبي الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا احب احدكم اخاه فليعلمه ليه يعلمه احنا محتاجين نسمع دي انا عارف ان انت لا يخفى علي ان انت بتحبني متفاني بخدمتي و... وكل ما احتاج حاجه الاقيك والكلام ده تدافع عني و... وباين عليك وعلى شكلك وعلى عينيك والكلام ده بتحبني فعلا ولا لكن لا يغني هذا عن انك تقول انا بحبك ها يبقى مسألة إذا تلك الكلام والكلام يبقى فيه إيه؟ تواصل ده بقى أبكى تلاغيه ما بينطقش تمام أبكم لا يقدر على شيء طب أنا ممكن أستحمل ال- البكم بتاعه لو هو حرك وب- وبينفعني وبروح ويجي وبتاع واقوم اقول فعلا هو صح ابكم صحيح بس الواد ده منظف البيت ومظبط المسائل ومش عارف ايه والكلام ده ها ده بقى ابكم ولا يقدر على شيء خالص ها طب لا يقدر على شيء دي نحط لها قاعده ايه لا قاعده اصوليه النكره في سياق النفي تفيد العموم تمام فين النكرة لا يقدر على شيء شيء شيء فين النفي لا تمام كده كلمة تفيد العموم يعني إيه؟ يعني لا يقدر على أي شيء مهما كان تافها تمام عنده عجز كامل وأب خلاص طب اللي اللي ما عندهوش أي إرادة ولا قدرة عليه يعمل حاجة ده مش لازم يبقى عالة على حد وإلا يموت ها وهو كل على مولاه يعني كل حاجة بيعتمد على سيده فيها يبقى سيده ده كويس ولا لا مش يراعي سيده ها لا أينما يوجه لا يأتي بخير طب حتى يراعي ان سيده كل حاجة في حياته قوام حياته عليه ليه يجيب له مصيبة كل ما يروح حتة ده, ده الشكل ده كده في إنسان عاقل في الدنيا عنده بديهة العقل ممكن يبص له ده لوحده كده أمال لو جبنا المثل المضيء قباله تبقى مشكلته مشكلة ها يعني هو بحل... لوحده كده هتبص له لوحده من غير ما تعمل مقارنة انت ما انتش طايقه لا انت بقى لما تعمل مقارنة تجيب صورة دي شديدة الإظلام ودي شديدة الوضاء هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل طيب يأمر الآمر لابد أن يكون مريدا والإرادة حرية يبقى في مقابل الإيه لا يقدر على شيء ومقابل الأبكم لأن الم... الذي يأمر متكلم إما بالكلام أو بالإشارة ما الإشارة كلام ها لما تقول واحد كده عايز ايه عايز تشرب إشارة مفهمة لما تقول له كده ها غور امشي من وش السعادة تمام اهو بدل ما تقول له امشي من وش السعادة وتعمل له كده خلاص الآخرس طلاق الآخرس واقع آخرس أهو يقع طلاقه بالإشارة خلاص لما يقوم نافض هدومه كده خلاص نفضها ها واتبرى منه خلاص طالما ده نعرف بقى من كده ان دي معناها ايه معناها انها طلاق بالنسبه له يوم يقع عند سائر الفقهاء طلاق الاخر فالاشاره المفهمه كلام تمام كده فهو سواء كان أبكم لكنه على صراط مستقيم ها يبقى يأمر خلاص كده يبقى هو إما أن يكون متكلما أو في حكم المتكلم بس خلاص في حكم المتكلم ده ركنها على جنب مش محتاجينها يعني لأن احنا بناخد الإيه ناخد دايما الأمثال على الفرد الكامل ها لما نيجي نضرب المثل نضربه على الفرد الكامل وليس الناقص تمام كده يبقى كلمة يأمر في مقابل أبكم لا يقدر على شيء يأمر أي هو متكلم ودي في مقابل أبكم لا يقدر على شيء مريد لأنه لا يأمر إلا إذا كان من فوق ها زي ما قال علي بن أبي طالب قال أحسن إلى من شئت تكن أميرا واستغن عن من شئت تكن نظيرا واحتج إلى من شئت تكن أسيرا شوف كلام سبائك ده دي لخصت لنا حاجات كتيرة الخلق ثلاث يا فوق يا موادي يا تحت خلاص كده يبقى الإنسان اللي بيأمر إنما يأمر من فوق فيبقى أنا عندي متكلم وله إرادة هل يستوي هو من يأمر بالعدل والعدل ده عايز إيه يحتاج إلى علم ما أنت هتعرف عدل ولا ظلم منين ها إلا إذا كان عالما خلاص الإنسان العالم يعلم ما يضره وما ينفعه فإذا كان يأمر بالعدل فلا شك أنه على صراط مستقيم خلاص أهو ده يأمر بالعدل يعني يعرف ال- الصالح من الطالح ده في مقابل ها آخر صفر أينما يوجهه لا يأتي بخير ده بيأمر بالعدل والعدل كله خير تمام طيب الصفة الصفة الثالثة وهو كل على مولاه عالة عليه الحتة دي نلاقيها فين في وهو يأمر بالعدل
هو يأمر هو يأمر أيما يجوز لا تبخل آه. لا وهو كل على مولاه دي داخلة في باب العلم لأن العالم مستغن والجاهل كل ها ما الجاهل عايز حد يقول له روح يمين روح شمال اقف ارجع لورا اطلع لقدام ها لكن العالم عنده بصر فهو مش محتاج معاه الكشاف شوف وهو يأ- يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم شوف كيف أجملها عشان عايزة فكر في الوقت الذي بين فيه بيانا كاملا قبح الأصنام وقبح ما يعبدون من دون الله عشان كده آيات الله بينات بينات أي ظاهرة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يبقى واحد عايز واحد لازم يفكر وواحد لازم يعقل المثلين دول واضحين ولا لا صحوا قلبك إذا كانوا صحوا قلبك وحصل لك نوع من الانزعاج بسبب المعاني اللي فيه يبقى ده انت تلبست بيه بمزرق ليقظة ما تصحيش تتبع أمثال القرآن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الذباب مكروه ليه مكروه بين الجراثيم لا رزل ها رزل مأخوذ من اسمه هو اسمه ذباب أي كلما ذب آب ها كل ما تكرشه يرجع فأنت زهقان منه قرفان منه أشوف ده بقى ذكر لتقبيح الطرف الأول إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا يعني مش هيخلقوا حاجة حلوة كده أنت كده ممكن ت... ها؟ وأصل الخلق الإيجاد من عدم يعني النعجة دول والكلام ده اللي هم عملوه والاستنساخ وجابوا نعجة والكلام ده هم عملوا إيه الجماعة المستنسخين المستسلخين دول جاب خلية ورباها أنا بقول له هات الخلية هو الخلق يعني إيه ايجاد من عدم ما يكونش في خليه من اصل تقوم انت تجيب الخليه تخلقها كده وتربيها وتعمل منها نعمه لكن تجيب خليه خلقها الله عز وجل ثم تدعي انك خلقت اهو الجماعه بقى اللي هم متلبسين بداء الغفله تصوروا ان هيخلقوا الانسان وطبعا العالم الغربي كله واقف ضد مساله استنساخ الانسان ليه؟ لأنه لما يأخذ خلية من إنسان مثلا سنه 40 سنة ويستطيع أن يستنسخ بني آدم هيبقى الولد ده طفل وله أمراض 40 واحد سنه 40 سنة يعني ده على ما يبقى سنه 10 سنين يمشي على عكاز ها؟ ما هو 10 سنين صحيح بس سنه الحقيقي 50 سنة تمام؟ يبقى لما واحد يكون سنه 10 سنين يوصل سنه 20 سنه يبقى 60 70 سنه الدنيا تضيع ولا لا؟ من الذي يقوم بال, بال... بال... بال... يعني استصلاح الارض و... والكلام ده ويدب فيها ويطلع فوق وينزل تحت والكلام ده الا اذا كان شابا ها؟ وعنده اخلاق ابن 40 سنه ده الكلام ده لو استطاع طبعا هي النعجه دول دي كما انا قرات في الابحاث يعني جت كده فلته من ساعة ما النعجة دي طلعت عمالين يدوروا على نعجة تانية مش عارفين يجيبوها جت كده معاه فضل يعمل كذا تعمل كذا مدخلها كذا مش عارف طلعت نعجة بيحاولوا دلوقتي من ساعتها يعملوا نعجة تانية مش عارفين يجيبوها تخدلت فأصل الخلق إيجاد من العدم فالله عز وجل ذكر الذباب على وجه الخصوص للنكتة دي انت عارف زي في قصة ابني آدم ليه ربنا بعد غراب عادش حمامة يمامة أي حاجة فبعث الله غرابا يبحث في الأرض لا مش عشان يعلمه ليه غراب ما- ما هو لو بعث مثلا حمامة هتعلمه ها عشان الندم طب الغراب ايه العلاقة فيه بالندم احنا سؤالنا لماذا بعث غرابا ليه غراب العلماء لهم كلام في المسألة دي بيدوروا على- على المعاني علماء المعاني يعني بيدوروا على حاجة لأن الله عز وجل لا يذكر شيئا إلا وراه حكمة وعلم قد كده وانت بقى بترد البحر الخضم كل واحد معاه معون واحد معاه كوبايه واحد معاه جردل واحد معاه قنطاس كل واحد على حسب المعون بتاعه القران كده ترد القران عقلك قد الكوبايه تاخد قد الكوبايه عقلك قد الجردل تاخد قد الجردل عقلك قنطاس تاخد قنطاس ها على حسب ايه المعون اللي معاك الغراب ده مشتق من ايه من الغربه وأعظم غربة هي غربة قاتل أخيه ده ما كانش إلا هو وأخوه على وجه الأرض لما يقتل أخاه ويظل وحيدا منفردا صارت غربتان عليه غربة أنه صار وحيدا وغربة أنه قتل أخاه لأن أغلى حاجة في الدنيا الأخ أغلى من الولد هو اللي بعد الأب والأم على طول لو الدنيا مستقيمة لو الدنيا مستقيمة عشان كده ربنا عز وجل لما ذكر الأنبياء ذكر لهم صفة الأخوة ليه أغلى حاجة في الدنيا حتى في القتل في القتل وهو يعني آه، يحض ولي الدم على ألا يقتل القاتل بل ممكن يسيب الدية كمان قال عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان طب ليه ذكر ال ال ال ال الأخوة هنا عشان يحن عليه ما ياخدش منه الدية طب اللي ما ياخدش منه الدية ممكن يقتله فهي لفظة الأخ جت عشان تخدم المعنى الكبير ده تمام فالغراب مشتق من الغربة فالقاتل غريب مندهش وحش عنده إيه؟ استيحاش بينه وبين نفسه فربنا تبارك وتعالى ويذكر الآلهة من دونه ويحقرها ذكر الذباب بقى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ده الواحد لواحد ولو اتلموا كمان كلهم على بعضهم كده ولو اجتمعوا له لا ده في حاجة أنكت من كده خلاص عرفنا انهم مش هي مش هيخلقوا ولا حاجة خلاص دي قفلنا الباب وعلمنا انه لا خالق الا الله لا ده حاجة تانية بقى بعيد عن الآلهة كمان وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه جت الدبانة وقفت على الطبق خدت لها مثلا ايه بق كده عصير ولا بق طبيخ ولا اي حاجة من دي تعرف تجيبها انت تعرف تجيبها اه لو معاك المنشة الصيني ده تقوم دببها كده قتلها لكن تعرف تجيب اللي خدته حتى لو مسكتها شرحتها ها لا ما تعرفش ضعف الطالب والمطلوب ضعيف يعبد ضعيفا او اضعف منه زي ما قيل يعني ان ابو ذر او واحد يعني من ال- ابو الدرداء تقريبا لا مش ابو ذر لان ابو ذر الحديث ان هو ايه كان يعبد الله عز وجل في الجاهليه ابو الدرداء واحد من الصحابه بس ابو الدرداء لما كان بيعبد صنم وبتاع دخل في يوم من الأيام لقى الثعلب بال على الصنم ها وهو صار عنده خيال مات كده بقى لا ما بيش ولا بيش فقال أرب يبول الثعلبان برأسه قد خاب من بانت عليه الثعالب الثعلبان اللي هو ذكر الايه ذكر الثعلب يقال له ثعلبان يعني يبول عليه ومش عارف يدفع عن نفسه ده راجل عندي وقت ها فهمها ولفت نظره حاجة زي دي زي جبير بن مطعم كما ذكره البخاري في صحيح لما دخل المدينة في فداء أسرى بدر أيام ما كان كافر وافى المدينة في صلاة المغرب فراح عند المسجد النبوي كده وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بالطور صلاة المغرب أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال فكاد قلبي أن يطير إيه اللي هيطير قلبه اليقظة لهذه المعاني دي أسئلة لا إجابة لها إلا بالتسليم عارفش يجاوب غلط لو هو منصف يعني يبقى ده ال الذي أزعجه وجعل قلبه يكاد أن يطير اليقظة تمام فأمثال القرآن جميعا دي كلها إيه دي كلها عبارة عن زي إبر تزعج الإنسان تزعج القلب بس تديلها عقلك ما اديتش عقلك وقلبك للمثل هتعدي عليه وتمر عليه مرور الكرام كأنك بتقرأ أي حاجة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون يبقى ده عندنا عندي عقل وعندي علم ها والإنسان ممكن يكون عنده عقل وما عندوش علم بس لا يكون عالما إلا أن يكون عاقلا لهذا تأخرت صفة العلم عن العقل يعني ممكن إنسان جاهل عفوا أمي جماعة الفلاحين ومش عارفين الكلام ده بصمجيه والكلام ده وتلاقيه بيتكلم كلام درر يقعد في المجلس تقول له كمان الحكيم كلامه موزون وكويس ويفصل في القضية بالفصل العدل وما عندوش علم وقد يوافق النصوص الشرعية وهو غير عالم بها مستقيم ها مستقيما لا عاقل انسان عاقل والعقل مش مقصور على العلماء بس احيانا تجد بعض من ي... من ي... يعني يتصف بصفه العلم واحمق غشيم ممكن يودي الناس في داهيه بفتوى ده ده ما عندوش عقل ولذلك لا يستقيم العلم الا العاقل وفي حديث موضوع طبعا انا ما- ما ما اذكروش كانه حديث يعني كانه حديث لا نسبه النبي صلى الله عليه وسلم لكن حكمه لكن ايه جعلها بعض الكذابين حديثا قال لا تعلموا اولاد السفله العلم السافل ما تعلموش العلم ليه لانه اول ناس هيعتدي عليهم اهل العلم يقول لك فلان غفر الله له ما اعرفش ده اتعلم ازاي وكتب ازاي ويصنف ازاي ومش عارف ايه زي واد جاهل كده في قناه فضائيه واحد بيساله بيقول له ايه السبحه ومش السبحه ومش عارف ايه قال له السبحه الشوكاني ومش عارف مين والكلام ده قال له بس المشايخ بيقولوا آه، ان السبحه بدعه قال لي هاتهم لي علمهم وده بصماجي بصماجي فعلا ها وانا عارف تاريخه القديم كله يقول هات المشايخ اما علمه ده لو معاه علم كان عمل ايه كان وطئهم بالاقدام فالعلم عايز واحد متربي يقول ابوه رباه يوم الاسلام يجي يربيه والنبي صلى الله عليه وسلم اشار الى هذا في الحديث الصحيح خياركم في الجاهليه خياركم في الإسلام إذا فقهوا فقهوا أي علموا أحكام الله التي لم يكونوا يعلمونها فازدادوا بها فقها وعقلا وحسنا يبقى الإنسان العاقل في الأصل لما يجيله بقى الإسلام يزينه ويرفعه تمام فاحنا عايزين بقى نقرأ أمثال القرآن وابن القيم رحمة الله عليه له كتاب اسمه الأمثال في القرآن جميل وأي آية فيها مثل طالع التفاسير فيها وانظر إلى طرفي المثل ودي قلبه يستيقظ على طول يبقى احنا عايزين بقى القلب ده يستيقظ ايه المادة السريعة اللي ممكن انا استخدمها في الاول عشان تفتح لي السكة باب الايه باب الامثال وفي الغالب العيد عندنا يوم الثلاث هم؟ نعم هي كده شكلها كده السعودية العيد بتاعهم بكرة والسعودية رمضان 30 يوم ها؟ إيه؟ طيب أنا معلش أنا بقول كده ليه؟ لأن أنا عايز أكمل المنازل الأربعة معاكم بعد صلاة التراويح. نخليها بعد العشاء؟ على أي حال حتى لو العيد كده يبقى تنتظروا يعني ماشي؟ عشان عايزين بس نكمل إيه؟ المنازل الثلاثة لأن المنازل الثلاثة دي إحنا خلاص صحينا ما أصل ال- ال- ده بالظبط زي الإنسان لما يكون نايم عشان البني آدم اللي نايم في السرير ده يستأنف شغله أول حاجة بيعملها إيه؟ بيصحى يستيقظ أولا خلاص كده؟ وبعدين يفكر هيعمل إيه؟ خط السير هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وبعدين لابد أن يبصر ما يضره مما ينفعه أنا النهاردة عايز أروح عشان أعمل الصفقة الفلانية آه طب الصفقة الفلانية ده خلي فلان الفلاني هيبوظها عليا والحاجة الإعلانية لو فلان الفلان عمل هيعملها لي طب أروح ولا ما أروحش لا ما أروحش ما أروحش عشان أفوتها عليه وهروح أجيبها من كنترول يبقى ده بصر ولا لا مش مجرد ما تفكر في حاجة تنطلق إليها كالسهم لازم تعرف الأول تضرك أو تنفعك دي منزلة الإيه؟ البصيرة أنا فكرت هعمل إيه تفكيرا مجملا طب يضرني ينفعني دي منزلة الإيه؟ البصيرة خلاص أبصرت أن هذا ينفعني يبقى بقي إيه؟ العزم خلاص نويت أشتغل خلاص يبقى دي كل منزلة من هذه المنازل تؤدي إلى إيه؟ إلى بعضها فإحنا عايزين إن شاء الله نقف عند الثلاث منازل اللي هم ليه الثلاث منازل الباقيين ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بمراضيه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين